قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد أنا جاي الليلة إن شاء الله يا شباب أكلمكم عن أسلحة الدمار الشامل أسلحة إيه؟ احنا فتحنا على قناة الرحمة ولا قناة الجزيرة ولا ايه العالم كله بيتكلم عن اسلحة الدمار الشامل ونزع اسلحة الدمار الشامل انا جاي لو جيت الليلة قلت لك ان في بيتك اسلحة دمار شامل يا خبر ازاي وفين لا بس خد بالك اسلحة الدمار الشامل اللي العالم بيتكلم عنها بتدمر الدنيا انما اللي بقول لك عليها دي بتدمر الاخرة اللي العالم بيتكلم بيتكلم عنها ممكن تضيع دنيتك انما اللي بحذرك منها ممكن تضيع مصيرك اللي العالم بيتكلم عنها ديت لو في بيتك بوش مش هيسيبك مش هيسيبك ولكن اللي بكلمك عنها ديت ربنا اللي مش هيسيبك لو عندك كل ذنب كل معصيه سلاح دمار شامل ممكن ينفجر فينا في اي لحظه ممكن ينفجر في الدنيا في القبر في القيامه ممكن ينفجر في قلوبنا كل ذنب يا جماعه لو ذنب واحد ما اتغفرش لو ذنب واحد من اللي احنا عملناه في صحيفتنا ربنا ما غفروش ربنا ما شالوش عننا اوعى تستهين باي ذنب كل ذنب قنبله موقوته ممكن تنفجر في اي لحظه ولو انفجرت ما ينزعش في قتلها غير التوبة إلى الله سبحانه وتعالى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي سرق حاجة من الغنايم لما مات فالصحابة قالوا هنيئا له الجنة قال رسول الله كلا إن الشملة التي اشتملها حتة القماشة اللي سرقها لتشتعل عليه نارا في قبره ذنب واحد انفجر في قبره خلاه كتلة نار إبليس ذنب واحد بس انفجر فيه طيره من ملكوت السماوات كلها سيدنا آدم ذنب واحد بس قوته بعدتنا سبع سماوات عن الجنة الجنه الذنب مش بسيط يا جماعه انت لو فضل عليك ذنب واحد مش هتدخل الجنه الا لما الذنب ده يتغفر يبقى الذنب ده ممكن يودينا فين اسلحه الدمار الشامل لازم ننزعها ذنوبنا لازم نحذر من القنابل الموقوته بتاعتها اسلحه الدمار الشامل الذنوب ممكن تنفجر يوم القيامه شوف كلمه ربنا سبحانه وتعالى لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم موت راسك ليه ارفعها ارفعها ازاي ارفعها ازاي يا رب وانا ذنوبي بتشال على رقبتي ارفعها ازاي ارفعها ازاي يا رب وانا كان كل ما تنزل لي نعمه ورا نعمه يطلع لك مني ذنب ورا ذنب ارفعها ازاي وانا ياما عصيتك وياما اعرضت عنك وياما اديتك ظهري وياما اتجرأت عليك ارفعها ازاي وانا عصيتك في كل مكان ارفعها ازاي وانا ما سبتش الذنب ما عصيتكش بيه ارفعها ازاي وانا كنت اسمع شريط الاغاني ابكي اسمع القران التاوب ارفعها ازاي وانا كنت بتتنزل لي كل ليله عشان انا وانام وما اقومش اقف بين ايديك ارفعها ازاي اديتني المال عصيتك بيه اديتني الوسامه عصيتك بيها اديتني الجمال عصيتك بيه اديتني نعمك عصيتك بيها ارفعها ازاي وانا كان لو حد شافني ما اعصيش ابدا وما اعملش حاجه غلط ولما انت اللي تبقى شايفني اجعلك اهون الناظرين الي مش قادر ارفعها يا رب ارفعها ازاي وانا رسول الله عليه الصلاه والسلام دخل الحديد في وشه في غزوه احد عشاني رسول الله اتحمل سلى الجزور وامعاء الجمل على رقبته عشاني رسول الله اتحمل الدم وكل التعب في حياته عشاني وفي الاخر طلعت كسرت سنته ارفعها ازاي ارفعها ازاي والصحابه قبورهم اتفرقت في الارض كلها من اولها لاخرها عشان انا اطلع مسلم محمد واحمد وابراهيم وفي الاخر بكسل انزل اصلي في الجامع مش قادر مش قادر قادر ارفعها يا رب مش قادر يا رب ارفعها ولو ترى اه لو تشوف اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا خلاص يا رب ابصرنا شفنا يا رب شفنا الجنه يا رب وقد ايه اللي قطعك رفعته وقد ايه اللي عذبك وقد ايه اللي عصاك عملت فيه ايه شفنا النار يا رب ما كناش نعرف انها كده والله العظيم شفنا النار يا رب شفنا كائن هائج خمسة مليار ملك غلاظ شداد ماسكينه وهو بيزلزلهم من شده ثورته على العصاه وشفنا الجنه ما كناش نعرف ان في نعيم كده وفي جمال كده وفي بهجه كده وفي روعه كده وفي اعجاز كده وفي ابداع كده وفي نعيم كده كناش نعرف يا رب خلاص ابصرنا يا رب بعد ايه الوقت جايين تقولوا ابصرنا ابصرنا يا رب ابصرنا المطيع واقف على باب الجنه وباب الجنه بيتفتح وبيصرخ انا مش مصدق ها قوموا اقرأوا كتابي انا نجحت انا نجحت يا امه لا اله الا الله انا نجحت يا اهل الجنه انا نجحت في امتحان القبر وجاوبت على الاسئله الثلاثه انا نجحت في امتحان الميزان و- وكفه اليمين طبط انا نجحت وخدت كتابي بيميني انا نجحت وعديت من على الصراط انا نجحت في امتحان العرض على الله وقلبي طلع طاهر ونضيف انا نجحت انا نجحت خلاص نجحت في امتحان غض البصر نجحت في امتحان حفظ اللسان نجحت وجبت امتياز في امتحان الشهوات نجحت وجبت امتياز مع مرتبه الشرف في امتحان فتنه النساء انا نجحت نجحت نجحت ومش هدخل جهنم ولا هتعذب بيها ولا هتلفحني سفعه نار وانا معدي على الصراط نجحت وخلاص مش هاخد كتابي بشمالي نجحت ومش هتلجم بالعرق بتاع يوم القيامه ولا اقف في ظل الحر خمسين الف سنه ولا هتطرد من على حوض الرسول عليه الصلاه والسلام انا نجحت مش هتضرب بمقامع الحديد ولا هشرب حميم ولا هدخل في النار وسج- وسجون النار انا نجحت نجحت واحضن ابو بكر الصديق واحضن سيدنا عمر وهاكل مع مصعب واتعشى مع النبي عليه الصلاه والسلام على ضفاف نهر الكوثر نجحت وهشوف ربنا نجحت وهنظر لوجه الله سبحانه وتعالى ربنا ابصرنا وسمعنا سمعنا يا رب خلاص سمعنا سمعنا ال- العاصي وهو بيجري يوم القيامه هيتجنن يا رب انا اموت من العطش يا رسول الله اسقيني يقول له الرسول سحقا سحقا طب انا هموت من الضلمه هعدي ازاي من على الصراط في الضلمه دي يقول لهم المؤمنون ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ارجعوا الدنيا لو تعرفوا تجيبوا نور من اعمال الصالحه في الدنيا طب احنا هنموت خلاص هنموت من كتر الحر عايزين ظل ربنا يقول لهم انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب سمعنا يا رب سمعنا وانت بتقول عليهم يا رب خذوه فغلوه ولا مش بس كده ثم الجحيم صلوه مش بس كده ثم في سلسله زرعوها سبعون ذراعا فاسلكوه سمعناهم وهم خارجين من قبورهم بيصرخوا بيقولوا رب ارجعون سمعناهم وهم بيتسحبوا على وجوههم في النار وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل رجعني يا رب رجعني وانا والله العظيم ما هكشف شعره واحده من شعري يا رب رجعني وانا يا رب البس نقاب وه- وهبقى مطيع عليك رجعني يا رب وانا اقطع سجاجيد الصلاه كلها رجعني يا رب وانا اقعد في الجامع رجعني يا رب وانا ابقى داعيه اليك مش هبطل كلام عنك ولا عن دينك رجعني يا رب وانا مش هعصيك انجدني يا رب ورجعني فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون الذنب ده قنبله موقوته ممكن تنفجر فيك في اي وقت ممكن تنفجر يوم القيامه كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ما تشوفوش انت تستحمل انك ما تشوفش مولاك وحبيبك وربك تستحمل تقلي الحجاب اكتر بينك وبين ربنا تقلي الحجاب عشان ما تشوفش ربنا لو عايزه خففي لبسك وتقلي الحجاب بينك وبين ربنا اعصيه وتقلي الحجاب بينك وبينه اختاري الدنيا عليه وتقلي الحجاب بينك وبينه لو مش عايزه تشوفيه لو مش عايزه تشوفي ربك وحبيبك سبحانه وتعالى يا جماعه احنا في الدنيا لما الواحد بيشوف ذنبه بيقول استغفر الله انما في الاخره مفيش كلمه استغفر الله ممنوع ما تتقالش لما بيشوف ذنبه في الصحيفه بيقول يا ويلتى يا ويلي والعياذ بالله ال- كل ذنب قنبله قنبله ممكن تنفجر في اي وقت قنبله ممكن تنفجر في الدنيا في الدنيا حبيبه قلوبنا اللي احنا بنعصى عشان ناخدها اصلا لا الا الدنيا بلاش الدنيا ممكن تنفجر في الدنيا والله يا جماعه تلاقي راجل يقول لك انا انا اب من الاباء يقول لك انا انا الرزق ضيق ليه انا الرزق ضيق ضيق مين يا والدي الفاضل ضيق مين ده انت مراتك مشغله الدش طول النهار على قنوات ما يعلم بها الا ربنا وبنتك مشغله الكاسيت طول النهار على شرايط ما يعلم بها الا ربنا وابنك مشغل النت طول النهار على مواقع ما يعلم بها الا ربنا وانت الله اعلم في شغلك امين ولا مش امين وبنتك المتبرجه ده انت قافل سكه الرزق بالضبه والمفتاح يا راجل يا راجل ده انت قافل الباب ومتربسه وعامله بالقفل وقفلته بالمفتاح ورميت المفتاح يا راجل يا جماعه رزق ايه اللي ضيق يا جماعه يا جماعه الذنوب دي سبب الزلازل والبراكين والعواصف كلها الذنوب الذنوب دي سبب كل هم واكتئاب وبلاء وغم الذنوب دي سبب كل بلاء الذنوب دي سبب سبب كل مرض وسبب السرطان وسبب الفشل الكلوي الذنوب دي سبب كل التغيرات الفساد الجوي وتلوث الجو وتلوث الميه الذنوب دي هي سبب كل الم وكل مرض عارفين زي ايه زي مريض بالسكر مريض السكر السكر بدا يعلى عليه بدا يحس بمضاعفات مش عارف ينام قاعد يدخل الحمام مضاعفات في عينيه في كلته في القلب مش عارف يعمل ايه يروح للدكتور يقول له السكر بيعلى جدا طب السبب ايه مش عارفين لازم يكتشفوا السبب ولا تبقى مصيبه السبب في مشاكلنا كلها هي الذنوب لازم نكتشف السبب يا جماعه زي واحد كان عنده جرح والجرح بدا يلم فجاه الجرح بدا يجيب قيح وصديد وبدا يحمر وبدا يورم وبدا يؤلمه وبدا الصديد ينتشر في دمه وبدا يسخن وبدا يرتجف بيموت في ميكروب دخل يقينا لازم يكتشف والا هيموت الميكروب اللي دخل حياتنا بهدلها هو الذنوب يا جماعه الذنوب يا شباب سيدنا موسى كان معاه جيش 40000 واحد منع عنهم المطر من السماء بسبب واحد بقاله 20 سنه بيعصي ربنا وما تابش نادي زي نادي الجزيره ولا نادي كذا ولا كذا ولا كذا نادي واحد كافي انه يمنع النصر عن امه محمد كلها 40 سنه الكورنيش ليله الخميس كافي انه يمنع النصر عن امه محمد 40 سنه كميه الرشاوي اللي في مصالحنا الحكوميه وفساد الاخلاق فساد الاخلاق في الناس اصحاب المصالح كافيه ان هي تمنع النصر عن الامه 40 سنه يا جماعه يا جماعه احنا الاثر بيقول ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه يحرم الرزق يعني ايه يعني ما اخدش فلوس فلوس مين يا حبيبي ده الرزق اوسع من كده اللي نفسك تحبها ممكن تتحرم منها بسبب ذنبك بسبب ذنبي اه انك عصيت ربنا معاها التقدير الكليه ممكن الصفحه اللي تسيبها في المنهجيه اللي تجيلك اكبر سؤال وتتحرم من النجاح بسبب ذنبك ممكن تتحرم من الصحه بسبب ذنبك اي رزق ممكن تتحرم منه بسبب ذنوبك الذنوب دي قنبله الذنوب دي مصيبه الذنوب دي الانقاض بتاعت حياتنا اللي عايزين نخلص منها الذنوب دي الكارثه اللي احنا ابتلينا بيها الذنوب دي حائط السد اللي بيننا وبين عطاءات ربنا وفتوحات ربنا سبحانه وتعالى يا شباب انا عايزكم تخافوا من ذنوبكم قوي قوي لان هي كل مصيبه انتوا عارفين اللي بيحصل ربنا ثلاث انواع من العذاب بيعيش فيها اول عذاب بيعيش فيه عذاب الاكتئاب والخنقه اكتئاب وخنقه وبيفرفش على نفسه اي أيوة والله العظيم ليه لانه هو عامل زي المريض بتاع الزايده الدوديه اللي بدا يحس بالم الزايده طب اعمل ايه اخد مسكن سكنها ساعه وانفجرت مات فيها الشاب بيحس انه مخنوق طب اعمل ايه انزل قهوه اطلع رحله انزل النادي يطلع كذا ساعه ولا كذا يوم يرجع تاني يتقتل من الخنقه والخنقه تزيد عليه ما تخدرش نفسك تاني عذاب بيحسه العاصي عذاب الحرمان من الشهوات حرمان من الشهوات ازاي ده مستمتع بكل حاجه متهيأ لك اصل المعاصي عامله زي البحر مهما تشرب منه هتعطش اكتر هو كلم بنت حلوه هيشوف اللي احلى منها مش عارف يكلمها جاب ابوه جاب له عربيه Lancer هيشوف اللي معاه عربيه C 180 ومش قادر يجيبها جاب موبايل احدث حاجه هيشوف اللي جاب موبايل ابوه جايبه له من المانيا ولا امريكا ومش عارف يجيبه مش ع... دايما اللي بيدخل في شباب بيشوف حاجات مش قادر عليها مش عارف يجيبها هي قتلت نفسها في المكياج وال make up وشافت اللي اجمل منها واللي الكل بص لها منافسه هتقتل الجميع وهتعذب الجميع ثالث نوع من انواع العذاب النفسي اللي العاصي بيحسه عذاب تانيب الضمير انه تعبان الظهر بيدن عليه في ساحه الجامعه واقف مع البنات ومع اصحابه انا عايز اروح اصلي الظهر بس الشيطان مستعبدني مش قادر واقف متعذب مش قادر ليه تعذب نفسك اتنين متعذبين واتنين مستريحين المتعذب العاصي اللي في قلبه خير زينا كلنا والطائع اللي في قلبه شهوات مش قادر يستريح في العباده لانه بيبص للي بره الاتنين اللي مستريحين الفاجر اللي قلبه اسود وهيترمى في جهنم اول ما يموت والعياذ بالله والمؤمن اللي قلبه كله طاهر يعني ايه يعني يا حبيب قلبي ويا بنتي ويا اختي يا حبايب قلبي في الله يا جماعه والله العظيم كلكم ما هتستريحوا الا لما قلبكم ينضف من كل الشهوات اللي هو فيه لما ينضف من كل الحاجات اللي هو فيه يا جماعه احنا عايزين نفوق عايزين نستيقظ يا شباب ده ربنا بيقول ولا تقربا هذه الشجره لا تقربا دي يعني ما تقربش يعني قنبله كلمه ما تقربش دي يعني قنبله يعني لغم هينفجر نفس الكلمه اهو انا ما جبتش كلام من عندي يعني المعصيه دي اتعامل معاها كانها قنبله الشيطان ما يقدرش يفجرك بس الشيطان عارف القنبله فين بيزقك عليها عشان انت اللي تفجر نفسك بنفسك هو اتنسف قبل كده لما عصى ربنا وعايز يمشيك في نفس السكه لما راح لسيدنا ادم بيقول له ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين اوه يا سيدي او تكونا من الخالدين حد يضيع دي هي دي يطمع الشاب يحسسه ان هي دي يخلي البنت تحس ان هو ده يخلي الشاب حاسس ان بس هي دي فلما ذاق اول ما داقوا يا اللي كلته وشربته ونمته في المعاصي اول ما داقوا اول ما الولد والبنت اللي بقالهم 20 سنه بيحبوا بعض اتجوزوا بقوا الاثنين لمين عليهم امه لا اله الا الله في المحاكم الشرعيه فلما ذاق اول ما وصل للدنيا اللي كان هيموت عليها اكتشف ان هي مقلب فلما ذاق فلما ذاق خسروا كل حاجة هتخسر كل حاجة لو سمعت كلام الشيطان هتتنسف قنبلة المعاصي إصلاح الدمار شامل قنابل موقوتة ممكن تنفجر في القبر القبر لا ابوس ايدك الا القبر ابوس ايدي وانا انا غلبان زي زيك والله احنا كلنا غلبه بنقول يا رب كلنا والله العظيم يا جماعه مرعوبين من لحظه نزول القبر زي ما سيدنا عثمان كان بيبص للقبر ويبكي يقولوا له بنكلمك عن النار ما تبكيش بنكلمك عن القبر تبكي ليه يقول لهم هو ده هو ده ده اول منازل الاخره اللي هينجو من ده هينجو بعد كده القبر يا شباب الامر يا جماعه المعصيه كل معصيه تشديد لنزع الروح المعصيه تشديد لضمه الامر المعصيه خزي ساعه العرض على الله المعصيه زلزله والعياذ بالله ووقوع ساعه العبور من على الصراط وظلام المعصيه حسرات وزفرات في جهنم المعصيه اثقال في كفه الشمال ساعه وزن الاعمال المعصيه مصيبه المعصيه نكت سوداء على القلب انت بتبص قد ايه انت لو بتبص كل يوم خمس بصات بس حرام لو بتبص خمس بصات بخمس نقط صدع على القلب زي ما النبي قال يعني في الشهر 150 بصه بقى انا بقول خمس بصات مش هيئه ارصاد يعني ده احنا بنس... بنستر بعض لعل ربنا يسترنا يعني في السنه 2000 يعني بقى لك خمس سنين من يوم ما كنت في ثانيه ثانوي يعني انت دلوقتي 10000 نقطه صدع على قلبك طب امال ال- البصر التلفزيون خمس دقائق في اليوم خمس دقائق مين يا عم ده انا بتفرج 15 ساعه خمس دقائق يا سيدي ب 50 بصه عارف في خمس سنين بكام ب 100000 نقطه سوداء يعني قلبك زمانه بقى فحمه والفحم ملوش مكان غير في جهنم انجد نفسك يا حبيب قلبي انجدي نفسك يا اختي يا جماعه والله العظيم انا خايف عليك والله مرعوب عليك والله نفسي كلنا نشرب من حوض النبي مع بعض وننظر لوجه الله مع بعض وندخل الفردوس الاعلى مع بعض طب لو بيشرب خمس سجاير في اليوم السيجاره 10 انفاس 50 نفس يعني ب 50000 نقطه صدى قلب ايه قلبك بقى ايه قلبك بقى ايه الحقوا نفسكم عايزين نلحق نفسنا يا جماعه يا جماعه كنت بقرا في سوره قاف قلت سبحانك يا رب ايه يا رب ده يا رب لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ايه ده انا متراقب للدرجه دي انا في كاميرا متسلطه على خواطر صدري من جوه انا للدرجه دي متراقب اول الايات بتقول لك انت متراقب وانت مش واخد بالك البني ادم متراقب وهو مش حاسس ده متراقب في خواطر صدره اذ يتلقى المتلقيان ده متراقب اتنين اتنين بيخبروا ربنا وربنا عليم بكل شيء بيكتبوا تقارير عنك في كل كلمه اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول كل لفظ كل كلمه كل سكنه كل حركه انت متراقب للدرجه دي زي واحد مجرم سرق وقتل وعمل وخلاص رجع بيته قالوا له تعالى حبيبي تعالى ده انت كنت متصور صوت وصوره تعالى قلبه ارتجف من الرعب بعد كده فجاه اللي قاعد يعمل المعاصي ده ومش واخد باله من كميه الرقابه الرهيبه تلاقي مفاجاه رهيبه وجاءت سكره الموت بالحق جاءت يعني فجاه ما حدش فينا كان عامل حسابها ما حدش فينا اللي عنده 70 سنه ما عندنا واحد في البلد مات وعنده 100 سنه واللي عنده 50 سنه لسه ما العيال تكبر والشاب يقول لك يا عم وانا هموت زي صاحبي ليه ده انا ابويا بقى كل واحد ما حدش متوقع جاءت فجاه سكره سكره يعني قفله قفلت الزور هيموت من العطش ومش قادر يبلع بق ميه قفلت العينين فتحاني ما عادش شايف قفلت اللسان عايز ينطق ويقول الحقوني ما عادش قادر سكره الموت بالحق الحق يعني مشاهد ما كانش عارفها اول مره يشوف الرقابه اللي كانت حواليه ومعهوش عارف الرقابه دي كلها جت منين وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد المفاجاه الثانيه ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد بين يوم القيامه في لحظه وطالعين من تحت التراب بنفض التراب والاجسام بتتمزق من على اجسادنا والاجساد بتتلم الاشلاء بتاعتها من كل انحاء الارض وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقيت اتنين ماسكينك ايه انت مقبوض عليك النهارده انت ال 50000 سنه في حيازتنا لغايه ما ربنا يامر بيك للجنه ولا للنار يا هنسلمك للملائكه دول يا هنسلمك للملائكه دول انت تعمل ايه لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك اكشف الغطا من الوقت اكشف الغطا من الوقت فوقوا من الغفله اللي احنا فيها من الوقت يا جماعه عايزين نستيقظ من الوقت يا شباب احد الشباب شاف رؤيه ان هو نايم على السرير فمراته جت تكلمه فبيكلمها فحسبته مات ما بي- مش سامعاه فراحت قالت لاهله اهله جم بيقول لهم انا عايش حسبه مات ده في الرؤيه جابوا له مغسل غسله وعايز يستغيث يقول لهم انا ما متش حسبه مات كفنوه دفنوه تحت التراب وهو بيقول لهم انا ما متش كلهم حسبوه مات دخل القبر اتقفل عليه لقى نفسه في ضلمه كل ده في الرؤيه وهو بيحسبه ميت لقى ملاكين جايين بيقول له من ربك ما دينك بيقول لساني اتشل مش عارف انطق حاجه قعدت اصرخ اصرخ اصرخ صحيت وانا مالي الدنيا كلها صراخ مالي الدنيا كلها استغاثات مراته واهله جروا عليه في ايه وكانت الرؤية دي سبب نقلة في حياته وتوبة إلى الله ليه عشان فكشفنا عنك غطاك إن ربنا كشف له بس حتة من الغطاء زي ابن عمر لما شاف الرؤية اللي قلبت ليله خلته قوام لغاية ما مات طول الليل لما شاف شفير جهنم شفير زي شفرة الموس حاجة بتقطع وال- و- وجهنم مطوية مطي البئر عاملة زي أي بير من تحت الأرض مساحته رهيبة ولكن وش الأرض حتة دوارية صغيرة بس اللي باينة منه جهنم كده فواها صغيرة ومن جوه رهيبة العمق والمساحة والعياذ بالله وشاف ملائكه معاها مقامع الحديد واقفه عليها بعدها ابن عمر تحول الى قوام ما, ما ضيعش القيام طول حياته زي احد الناس كان مره وهو نايم شاف رؤيا ان يوم القيامه قام وان الحميم بيتطاير والسماء بتسقط المهل فجه بعض المهل على جسمه وقعد يصرخ ويصوت من الالم صحى من النوم وبيصرخ بيقول بي بيقسم لقى على جلده وعلى جسمه اثار عامله زي القروش كده اثار المهل اللي كان متطاير عليه وكان سبب قلبة حياته فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم الحديد فوق فوقي من الوقت قوموا فوقوا يا جماعه فوق يا جماعه قبل ما الوقت يروح فبصرك اليوم حديد وتيجي الصدمه الرهيبه وقال قرينه قرينه قريني اللي اقترن بيا في كل طاعه وفي كل معصيه قريني انتيمي قرين يا جماعه مش هو صاحب من الجن القرين يا جماعه صاحب الجن او صاحب الانس القرين اللي هو الاقرب صديق ليك قريني حبيبي اللي كنت ماشي معاه النهار صاحبتي وحبيبتي امينه اسراري واقفه يوم القيامه بتقول يا رب ارمايا في جهنم وسيبني انا هذا ما لدي عتيد يصدر الحب القيا في جهنم كل كفة القيا في ناس بتدخل النار زي كيس الزباله اللي بيترمى وناس بتدخل النار بلسان لها من عصرات وناس بتدخل النار سحبه على وجوهها الى النار والعياذ بالله ده ده بيترمى زي كيس الزباله القيا قال قرينه ربنا ما اطغيت ولكن كان في ضلال بعيد يا رب مش انا يا رب هو خده هو ضيعه هو انسفه هو يعني سوره قاف بتقول لك وبتقول لك راجعوا علاقاتكم مع اصحابكم يا جماعه راجعوا علاقاتكم مع اصحابكم صاحبتك دي يوم القيامه هتعمل معاك ايه اللي بتعصي ربنا معاها صاحبك اللي بيوزك على المعصيه يعمل معاك ايه الصوره دي والايه دي ما ينفعش تحدي لازم نفوق يا جماعه لازم نفوق بكل قوه يا جماعه ونفوق في طريق ربنا سبحانه وتعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه قال قرينه ربنا ما اطغيته يا رب انا انا مش انا السبب خده هو يا رب خده ده احنا كنا اصحاب يا راجل انا عليك العيش والملح انا عليا كل حاجه بس اتنجد انا يا راجل قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي انتهت وما انا بظلام للعبيد وفي وسط الموقف الرهيب ده والعبد واقف على يمينه ذنوبه وعلى شماله ذنوبه بين ايديه جهنم وواقف في الرعب ده كله ينظر الله الى جهنم ويقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت لسه في مكي مكان فاضي يا جهنم لسه فيكي مكان يسع اتنين عصاه عصوني وبرزوني بالمعاصي يا جهنم لسه في ولا خلاص الاماكن خلصت وتقول هل من مزيد هات يا رب كمان هات كل واحده عصاك يا رب هات كل واحده برزتك بالمعاصي يا رب هاتهم لي يا رب انا بحبك يا رب انا بعبدك يا رب وعبدت ليك ان انا انسف اي واحد عصاك واي واحد برزك بالمعاصي واي واحد اتجرأ على حرماتك يا رب وتقول هل من مزيد تخيلوا يا جماعه المعاصي قنابل المعاصي اسلحه دمار شامل خاف احسن تنفجر في دنيتك حاس خاف احسن تنفجر في يوم القيامه فيك خاف احسن تنفجر في قبرك والعياذ بالله خاف احسن تنفجر في النار تعمل انفجار دمار في النار انا مش عايزك تدمر نفسك بنفسك انا بقول لك الكلام ده عشان مش عايزك تدمري نفسك مش عايزين ندمر نفسنا اكتر من كده دمرنا نفسنا لخ... خلاص والله يا جماعه هنعمل في نفسنا اكتر من كده ايه تنفجر فينا في النار ازاي عارفين المسخ اللي بيحصل في النار فشاربون شرب الهيم لما شربوا الحميم شربوا شرب الهيم الهيم اللي هي البهايم اللي عندها قرح في امعائها بتجري هتموت من العطش ومفيش ميه بترويها يعني هيتمسخوا في النار لبهائم وهيجروا في غابات الزقوم في قاع جهنم زي ما سوره الواقعه بتصور بيجروا في غابات الزقوم في قاع جهنم عايزين اي ميه يشربوا حميم يعطش اكتر يجروا يشربوا حميم يعطش اكتر والعياذ بالله في مسخ خنازير زي ما ربنا قال على الوليد بن المغير ابو خالد بن الوليد سنسمه على الخرطوم اما قعدت ادور الخرطوم ده ايه لقيته مناخير الخنزير لقيته مناخير الخنزير يا جماعه هيتمسخ خنزير زي ما كان خنزير في الدنيا زي ما في ناس قلوبها اتمسخت في الدنيا ام حسب الذين اجترحوا السيئات اجترح يعني ايه عارف الكلب لما بينهش الجيفه ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان في ناس كده قلوبها بتتمسخ قلب كلب ينهش الجيفه عايز ينهش السهوه عايزه تنهش المعصيه والعياذ بالله الذين اقترحوا اتمسخ قلبه يوم القيامه يتمسخ المتكبرين بيتمسخوا حشرات ابو سيدنا ابراهيم بيتمسخ ضبع ويتشال من قومه ويلقى في النار مسخ في اليهود يتمسخوا قرده جهنم دي بتتملى ناس ممسوخه بشكل حيوانات وحشرات والعياذ بالله مسخ رهيب يا جماعه انا مش عايز القنابل دي تنفجر فينا يا جماعه بتاع انا عايز ايه انا عايز اقول لكم ايه انا عايز اقول لك ما تدمرش نفسك بنفسك يا حبيب قلبي ما تدمريش نفسك بنفسك يا اختي يا اختي يا اللي خايف عليكي زي ما بخاف على اختي يا حبيب قلبي يا اللي خايف عليك زي ما بخاف على اي حته من قلبي والله العظيم يا جماعه والله العظيم ساعات الحب بيخلي الاب يقسو على اولاده وبيخلي الاخ يقسو على اخواته انا انا ممكن والله ما بقسو عليكم والله العظيم خايف عليكم وخايف على نفسي وبحب دين ربنا قوي ونفسي ربنا يعز دينه بينا قوي قومي قومي دمري كل سلاح دمار شامل في حياتك قوم انزع كل لغم الشيطان حطه في حياتك قوم على المحمول بتاعك يلا على فين يا شباب يلا على المحمول بتاعك الديلر بتاع المخدرات امسح نمرته على طول يلا على الدولاب بتاعك والدولاب بتاعك هات صندوق الجوابات وصندوق الهدايا واحرقه طب ابيعه ده فيها يا ابني احرقه يلا حبيبه قلبي يلا يا اخي يلا يا حبيب قلبي في الله هات صندوق الشرايط الاجنبيه وال- والعربيه كلها واحرقه طب اسجل عليه قران احرقه يا ابني احرقه وخلي الشهوه تتحرق في قلبك يلا يا جماعه يلا قوموا يا جماعه يلا على وصله الدش اللي خلتك تتفرجي على قنوات فاسده مفسده مضله اقطعيها الغيها الغيها واكسبي ربنا يلا يلا حبيب قلبي على وصله النت الغي النت من الكمبيوتر بتاعك لو انت ما تقدرش تقاوم نفسك وبتدخل على مواقع اباحيه وبتدخل على مواقع فاسده الغي الوصله اقفل يا, جم... يا شباب يلا يا شباب يا شباب قوموا ما تدمروش نفسكم بنفسكم قوموا اقفلوا اي طريق بينكم وبين اي معصيه مش عايزين ندمر نفسنا بنفسنا يا شباب يلا يا حبيب قلبي يلا يا اختي في الله على ايد امك وابوك يلا على ايد امك وابوك بوسوها كفايه اللي عملناه فيهم كفايه اللي استحملوه مننا ايام المعصيه اول ما الواحد بدا يتوب قمت على والدتي قلت لها انا انا يعني كنت هموت والله قلت لها انا مش عايز اقعد ازعلك بعد كده كان الكلام ده من 16 سنه ب- ومش عايز ازعلك بعد كده ابدا حسيت ان الواحد وهو بعيد عن ربنا ممكن يعمل اي حاجه ممكن يزعل اهله لا قوموا بقى عوضوهم بقى قوموا بوسوا ايديهم بقى وتوبوا لربنا سبحانه وتعالى يلا يا شباب نعوض اللي فات نعوض اللي فات ازاي يلا على صلاه التراويح جري في كل سجده نقول نستغفرك ونتوب اليك يلا يا شباب يلا يا شباب على ختمه قران الثلاث اربع ايام الجايين دول نختم القران ختمه ليه كذا مليون حسن نعوض كذا مليون سيئه يلا يا بنتي قومي قومي ما تكسليش ما تحطليش صبعك في بقك ما تقعدش تلعب في ودانك وانت بتسمعني ما تهرش في راسك يا حبيبي خليك معايا خليك معايا وانت تتعصب ليه وانت بتسمعني انا حبيب قلبي بدعوك للجنه ابواب الجنه الثمانيه مفتوحه اهي يلا يا شباب يلا يا شباب ما تدمروش نفسكم بنفسكم يلا على التهجد في القيام تهجد قبل الفجر بساعتين ولا حاجه نقوم نصلي يلا نعوض بقى يلا نعوض يا شباب يلا ما ندمرش نفسنا بنفسنا درس الليله كان نزع اسلحه الدمار الشامل كان لو ذنب واحد ما اتغفرش هيحصل ايه هينسفنا هينفجر فينا في الدنيا او في الاخره لازم نلغي انا انا والله ما بكذب عليك والله بتكلم بصدق لو ذنب واحد ما اتفجرش هي... ما ت- ما ت- ما اتغفرش هينفجر هينفجر هينفجر فيكي في الدنيا او في الاخره هينفجر في جوازك في خلفك في صحتك في رزقك في سعادتك في حب الناس ليك في تشديد الم الموت عليك في نزله القبر في عذاب القبر في مرورك على الصراط في ساعه وزن عملك ساعه ما هتعرضوا على ربنا ساعه العرض على النار هينفجر هينفجر لو ذنب واحد ما اتغفرش لازم يتناسى في الذنوب كلها لازم ننزع اسلحه الدمار الشامل كلها لازم نشيل الالغام كلها من حياتنا لازم ننضف بقى ونطهر بقى ونعوض اللي فات وما ندمرش نفسنا بنفسنا يا شباب يلا يا شباب يلا نستغفر ربنا من كل قلوبنا يلا يا اباء ويا امهات يلا يا أمة محمد نستغفر ربنا من كل قلوبنا ونستغفر الوقت وفي سجود التراويح وفي التهجد وبالليل والنهار ونستغفر من أعمق أعمق قلوبنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا احمينا من أنفسنا يا رب احمينا من ذنوبنا يا رب يا رب لا نهلك وأنت رجاؤنا يا رب إن ذنوبنا قد تكالبت علينا اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار ومن زقوم النار ومن أغلال النار ومن عذاب القبر وفتنة القبر نعوذ بك من تشديد خروج الروح اللهم إنا نعوذ بك من سكرات الموت اللهم إنا نعوذ بك أن نعاقب بذنوبنا يا رب يا أرحم الراحمين اغفر ذنوبنا تب علينا امحو خطايانا كفر سيئاتنا طهر قلوبنا اعصم اعيننا من النظر للحرام اعصم جوارحنا من ارتكاب الحرام يا رب يا رب تبنا اليك واعترفنا بذنوبنا يا رب فاقبل توبتنا على ما كان منا اللهم انا تبنا الى الله تبنا الى الله تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وندمنا على ما فعلنا وعزمنا يا الله وعزمنا يا الله ألا نعود ألا نعود إلى المعاصي أبدا فاقبل توبتنا يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا
سؤال محتاج لجواب بقى معقول ربنا يفتح للباب ربنا يفتح للباب عصيته كتير طولت جياب بقالي لنهار عايش في عذاب طبعا ده أكيد أكيد أكيد ربك تواب بس أنت تتوب اصبر على الباب تصبر على الباب